يوم الحساب قد اقترب ويل لعجم أو عرب من شمس يوم قد غرب لا سر فيه ولا نسب إن الملاحم والفتن قد أوشكت حان الزمن ظهرت ومنها ما بطن يا ربي فارحمنا إذا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأخواتي في الله يوم 26 ديسمبر سنة 2004 وكان لسه الشمس بتطلع والشباب ما كفهمش ليله امبارح على شواطئ جنوب شرق اسيا ما كفهمش السهر والزنا واللعب والمرح وفجاه يبدا موج البحر يعلى الشباب اتهيأ لهم ان البحر بيلعب معاهم عادي حاجه جميله وبداوا يصرخوا وبداوا يفرحوا فجاه في خلال لحظات في خلال نص دقيقه بقت الموجه من امواج البحر بتدخل تدخل على على ناس في الدور العاشر في برج تجيبهم من على السراير وهم بيقعوا في الزنا او وهم نايمين او وهم بيلهوا وتنزلهم في اعماق البحر بقت الموجه بتدخل على السياره في وسط المدينه تجيبها يبقى الانسان فجاه في وسط البحر وفي خلال نص دقيقه كان مات 300 الف بني ادم مشهد رهيب مشهد لحد دلوقتي مغير الدنيا مشهد لحد دلوقتي رعب ناس كتير وغير ناس كتير وغير حسابات ناس كتير يوم 12 اكتوبر سنة 1992 في القاهرة لما جه زلزال القاهرة ممكن يكون في شباب الوقت قاعدين بيتفرجوا عليا ما هماش عارفين حاجة عن الزلزال ده الزلزال ده ممكن تسأل والدك ممكن تسأل والدتك ممكن تسأله أي حد كان في القاهرة في الوقت ده كان في مدينة نصر كان في أي مكان في الوقت ده في القاهرة يوم 12 اكتوبر سنة 1992 الساعة 3 العصر وتسع دقايق وفجأة يحصل زلزال اسألوا الناس اللي كانت موجودة في الوقت ده يا جماعة في ناس نزلت عراية من بيوتها في ناس نزلت واحد كان بياخد دش واحدة كانت متخففة من لبسها ناس نزلت عراية من بيوتها يعني الناس عكست بعض بقى والشباب وصل للبنات والمنطقة دي أصلا مليانة شباب جامعة ومليانة محدش بص لحد محدش فكر في حد محدش فكر انه يعصي ربنا كأن فجأة المنطقة اتقلبت المدينة الفاضلة وكل واحد نزل معاه آخر حاجة كان ماسكها في إيده مذهول ما هوش قادر يتخيل أصلا إن هو يسيبها من إيده في شباب نزلوا كان في إيدهم الكوتشينة كانوا بيلعبوا كوتشينة في المدينة الجامعية هناك في شباب نزلوا في إيدهم كتاب كانوا بيذاكروا فيه في ال... في أي كلية من الكليات في شباب نزل كان في إيده المصحف كان بيقرا ساعتها في واحد نزل بهدوم النوم كان نايم ساعتها في واحد نزل في كل واحد نزل وهو اللي كان ماسك كوبايه شاي من الذهول بتاعته نزل وكوبايه الشاي بتاعته في ايديه زي ما هي نموذج ليوم القيامه الناس فضلت ايام بعدها في القاهره متغيره مدينه فاضله ما حدش بيمارس انه يبص الحرام ولا شاب بيتحرش بفتاه ولا ما عادش الناس كلها استقامت وبعد كده بدات ترجع تاني سبحان الله تصوير ليوم القيامه وتصوير لصدمه يوم القيامه وتصوير لفزع الانسان لحظة لما يشوف يوم القيامة الناس هتبقى طالعة من تحت التراب عراية محدش بيبص لحد هيبقى الشاب ميت جنب ابوه مدفون جنب ابوه ابوه بعث من تحت التراب وابوه وحشه محدش بيبص لحد الشاب اللي كان بيبص للمتبرجات وال... جميع اجمل نساء الدنيا طالعين من تحت التراب هيحاسبوا امام الله عرايا محدش بيبص لحد اللي كان بيموت على اصحاب المال واصحاب المراكز ويقعد ينافقهم ملوك الدنيا ورؤساء الدنيا ووزراء الدنيا طالعين من تحت التراب ما حدش هيبص لحد حدش هيفكر في حد كل واحد هيفكر في نفسه احداث الدنيا زلزال تسونامي وزلزال القاهره وكل دي حوادث وعدت وناس كتير رجعت للأسوأ بعدها انما يوم القيامه تغيير مفيش حد هيفوق منه من فزع لفزع من لحظه فزع للحظه فزع استعدت للحظات دي ولا لا عملت حساب اللحظات دي ولا لا جاهز للحظات دي ولا لا انا بكلم كل واحد دلوقتي بيسمعني انا بكلم كل واحد ملتزم ولكن هو ملتزم فمتا شكلا انما حقيقه فين نشاطك فين شغلك في الدعوه الى الله فين عبادتك فين قيامك لليل فين حفظك للقران انا بكلم كل واحد قاعد عاه حاطط الهيدفون في ودانه وقاعد يسمع المهرجانات وتتفرج على الكليبات وعايش ما بين مسلسلات رمضان يخ يعني من الشرق للغرب ممكن ما اقراش ثلاث اربع اجزاء قران من اول رمضان لحد دلوقتي انا بكلم كل واحده لسه ما حسبتهاش صح في شكل الحجاب الشرعي اللي هي لابساه انا بكلم كل واحد لسه المعاصي والشهوات والفتنه بالسوشيال ميديا والفتنه بمنظر نعيم الاغنياء والمليارديرات ويخت الملياردير فلان وفله ال- المليارديره فلان و... ونعيم الاميره فلانه و... والحشم والخدم بتوعها فلان انا بكلم كل واحد مفتون بالدنيا وشكل العربيات وشكل النساء وشكل الفتن على السوشيال ميديا يا جماعه فوقوا يوم القيامه هينسي كل واحد كل حاجه عشان كده لما واحد يقول لك انا هاخد منك حقي على الصراط ده ما يعرفش الصراط ده مش عارف ان ساعتها ما حدش هيفكر في حد وساعتها ما فيش حد هيفتكر حاجه اصلا عايزين نركز وعايزين نستعد للحظات الفزع الاكبر لا زلنا في الوقفه الثالثه مع لا يحزنهم الفزع الاكبر مع يوم القيامه مع اليوم اللي السلسله دي كلها معموله عشان تفضلوا عايشين معاه عشان الملتزم والملتزمه يفضلوا عايشين مع يوم القيامه فيشتغلوا اكتر عشان العاصي واللي بتعصي ربنا يفضلوا عايشين مع يوم القيامه فيتوبوا مهما كانت الشهوه لان اهوال يوم القيامه تنغص عليك اي معصيه تعملها مهما كانت شهوتك ليها عشان عشان كل انسان غافل يفوق عشان كل واحد نايم يستيقظ ويلحق قطار الساعه يلحق يركب ويبقى من اهل الدار الاخره عشان كل انسان مشغول باي حاجه يفهم من يوم القيامه اخطر من اي حاجه زي ما قال احد اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام ابت نفسي الا ان استتر بكل شيء اجده من النار قلت لكم هنعيش مع 15 لحظه بس من ملايين ملايين لحظات الفزع يوم القيامه عشنا مع التسع لحظات اللحظه التاسعه اللي ختمنا عليها في الحلقه الثانيه باذن الله هرجع لكم بعد كده ولكن انا دلوقتي اللحظه التاسعه اللي وقفنا عنها لحظه لما واحد كف طب كفه السيئات على الميزان والرسول عليه السلام قال له سحقا سحقا على الحوض وهيروح يعرض على الله هيعرض على الله ازاي عايز يصلح صحيفته باي طريقه عايز يعمل عمليه تجميل للتشوهات اللي عملها في صحيفته بسبب الذنوب والمعاصي بتاعته عايز يضيف اي حسنه عايز يشحت حسنه عايز حد يشيل عنه سيئه فبيجري ياخد ست صدمات في ست انواع من البشر وقفنا مع صدمته في الاحباء امه ابوه اخته ابنه وقفنا مع صدمته في الاخلاء وازاي بتتقلب عداوه انتيمه وقفنا مع ص- مع صدمته في الش... مع الشركاء شلته الناس اللي كان بيتشارك معاهم في الدنيا وفي المعصيه وقفنا مع صدمته مع الكبراء اللي كان بيسمع كلامهم ويحترمهم ولكن هم لا اهل علم ولا اهل تقوى ولا اهل دين كانش بيتلقى من اهل الدين ومن الدعاء وقالوا لو كنا نسمع يا ريتنا ادينا ودنا لاهل الدين كان زماننا نجينا النهارده ولسه النقطه الخامسه صدمته في الفداء الفداء بي- ما الدنيا كانت عندها عنده ليها قيمه في الدنيا فلو ربنا اداله الدنيا كلها يوم القيامه مش هتغني عنه حاجه العمله اتغيرت خلاص عارفين ايام العراق واحتلال العراق لما كان في عمله ال- الدينار العراقي وناس كانت بتبيع شوله الدينار العراقي ولكن العمله اتغيرت خلاص شوله الدينار العراقي ما عادش لها لازمه اصلا شويه ورق العمله اتغيرت العمله مع... العمله ما عادتش فلوس ما عادتش شركات ما عادتش عربيات ما عادتش موبايلات العمله عادت حسنات العمله الصعبه بتاعت يوم القيامه عادت حسنات عشان كده الله سبحانه وتعالى يقول لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه ما في الارض ده كان كتير قوي كل اللي بتشوفه على السوشيال ميديا ده مش ما في الارض نعم الملوك والمليارديرات والخ... والبنوك المركزيه وسبائك الذهب ومناجم المعادن والذهب والالماس وحقول البترول والمليارات لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به من عذاب يومئذ ولكن خلاص ما عادش ينفع العمله اتغيرت دي الصدمه الخامسه الصدمه السادسه الصدمه في الشفعاء يجري على النبي عليه الصلاه والسلام النبي نفسه ارحم الناس بيه يقول له سحقا سحقا لمن بدل بعدي ساعتها هيعمل ايه ساعتها ه- خلاص هو كل الابواب ساعه ساعه جنوني عشان حد يديله حسنه او حد يشيل عنه سيئه في النهايه ينطبق عليهم قول الله سبحانه وتعالى والذين كسبوا السيئات كسب يعني دي عمل ايدك اوعى تقول غصب عني اوعى تقول قضاء وقدر والذين كسبوا السيئات جزاء سيئه بمثلها كما اسات والعياذ بالله شوف السوء بقى جزاء سيئه بمثلها وترهقهم ذله هيتذل هيتذلل كل دول ما لهم من الله من عاصم كانما اغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمه ربنا جاب الذل قبل سواد الوش ليه ربنا جاب الذل قبل الكبسه اللي تسود الوش ليه لانه هيتذل على ابواب الاحباء والاخلاء والشفعاء والفداء والشركاء والكبراء طب في النهايه كله ما حدش عمل له حاجه كانما اغشيت وجوههم من قطعا من الليل مظلمه زي طالب عارف من الكنترول ان هو ساقط فطلع يجري على ابوه كلم مدير المدرسه مدير المدرسه ما عملوش حاجه طب جارنا المدرس الفلاني اللي في المدرسه ما عملوش حاجه طب تعالى نحاول اي حد في الكنترول نتفاهم معاه ما عملوش حاجه طلعت النتيجه ساقط خلاص وشه اسود والعياذ بالله دي اللحظه التاسعه لحظه الصدمات السته دي اللحظه التاسعه اللحظه العشره لحظه من لحظات الفزع الاكبر لحظه الاستدعاء لحظه فلان ابن فلان نعم هلم للعرض على الله يلا بقى هتدخل بين ايدين ربنا حافي عاري ومعاك صحيفتك لسانك كليل ورقبتك م- م- في بصه في الارض وقلبك مكسور وبينبض من الفزع وما انتش عارف ما الله قادر فيك هلم للعرض على الله لحظه الاستدعاء الرهيبه لأرض ل- ل- للعرض على الله ديت اللحظه العاشره اللحظه ال11 من لحظات الفزع الاكبر لحظه الكلبشه ايه لحظه الكلبشه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دي للبشر كلهم لا تزول قدم عبد مفيش رجلين عبد هتتحرك من مكانها في العرض على الله حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما أفناه شبابه فيما أبلاه يبقى الشباب هيتسأل عنه مرتين مرة مع العمر ومرة مخصوص فترة الشباب عملت فيها إيه والطاقة الرهيبة اللي جواك دي ال ATP اللي كان بيتفجر جوه جسمك ليل نهار ده عملت بيه ايه وانت عملت بيه ايه وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه وعن علمه ماذا عمل به كل حديث وكل ايه عرفتها اشتغلت بيها وطبقتها ولا علقتها على الحيطه بركه وخلاص عملت إيه؟ لا تزول قدم عبد يعني ايه لا تزول قدم عبد الرجلين بتبقى هو هو العرض ده شكله ايه اصلا النبي عليه الصلاه والسلام بيقول في لحظه العرض على الله بيقول ينظر عن يمينه فلا يرى الا النار وينظر عن شماله فلا يرى الا النار وينظر بين يديه فلا يرى الا النار فاتقوا النار ولو بشق تمره بتلاقوا فيه رياضه كده في الغرب غريبه شويه يجوا على جبل عالي جدا على شط محيط من المحيطات العميقه ويقوموا مادين خشبه قدام كده على سطح ال- الجبل من فوق بيبقى ارتفاع كيلومترات ويقوم واحد واقف على الخشبه دي ويقفز قفزه ثقه مرعبه يقعد يلف وبعد كده ينزل المحيط ويطلع تاني طبعا دي ناس نادره في العالم اللي بتعرف تلعب الرياضه دي الراجل اللي واقف على حته الخشبه دي هينظر عن يمينه لا يرى الا المحيط عن شماله المحيط بين يديه المحيط لو حد زقه كده هيقع في جهنم تخيل بقى لو في سبعين ألف واحد واقفين قوة تنفيذية عشان لو اتقال خذوه هم اللي يدخلوه جهنم ده هيبقى حالته ايه فالرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لا تزول قدم عبد فيش رجلين هتتحرك من اللحظة من الحتة الرهيبة على شفير جهنم دي لحد ما تجاوب على الأربع أسئلة لحد ما تجاوب عمرك عملت فيه ايه شبابك اديتيه لربنا ولا اديتيه للشهوات مالك كسبت مليم مليم منين وانفقت فلوسك في حق الله ولا مش في حق الله و و ودعمت الدعوة دعمت الفقراء عملت ايه وعن علمه حديث حديث هتتسأل عنه قبل ما رجليك تتفك آية آية عرفتها تتسأل عنها يا جماعة الموضوع مش لعبة موضوع كبير قوي طيب يعني المؤمن بقى بيعيش الرعب ده ما احنا قلت لكم قول الله لا يحزنهم الفزع الأكبر عشان كده في يعني يقول أبو هريرة في كتاب الزهد للإمام أحمد أن الله يدني عبده المؤمن يوم القيامة ويدني عليه كنفه ويقول اقرأ كتابك فيمر الم... اقرأ بقى تصحيح ربنا بيصحح لك ورقتك قدامك انت عمل عمل اقراه ورقتك هتتصحح قدامك انا قلت لكم ان يوم القيامه في ثلاث تصحيحات للورقه ثلاث تصحيحات للورقه الورقه المره الاولى للتصحيح اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا انت اللي هتصحح ورقتك بنفسك لوحدك وت- وتحكم على حياتك التصحيح الثاني على الميزان الملائكه هتصحح ورقتك تحط الحسنات في كفه الحسنات والسيئات في كفه السيئات التصحيح الثالث مع الله انت وربنا بس لوحدكم ربنا يدني عليك كنفه سبحانه وتعالى ويحاسبك ويقرك على اعمالك فيمر بالحسن يبيض لها وجهه وينشرح لها صدره فيقول الله اعنتك عليها في الدنيا وانا اقبلها منك اليوم فيخر لله ساجدا فيقول الله اقرا كتابك كمل فيمر بالسيئه يا دي المصيبه فيمر بالسيئه يسود لها وجهه وينقبض لها صدره فيقول الله سترتها عليك في الدنيا وانا اغفرها لك اليوم فيخر لله ساجدا فيقول الناس طوبى لهذا العبد لم يعص الله طرفة عين ولا يرى الناس منه إلا السجود شوفوا ربنا بقى لما يريد أن يرحم عبد من عباده شوفوا ربنا بيعمل له ايه في الموقف الرهيب ده دي اللحظه ال11 من لحظات الفزع الاكبر لحظه الكلبشه لحظه لا تزول قدم عبد انت جاهز ولا مش جاهز انت مخططه لمستقبلك ولا مش مخططه لمستقبلك انت مستعد للحظات دي ولا لا اللحظه ال12 اللحظه ال12 لحظه رؤيه الصراط انت متخيل كده انت داخل عدي اعدي فين الجنه طب الجنه طرقها منين هو طريق واحد مفيش غير طريق طريق واحد بس للبشريه كلها الطريق ده فين الطريق ده اهو تيجي تبص كده بينك وبين الجنه جهنم طريق قهري وان منكم الا واردها مستحيل توصل للجنه الا من من فوق جهنم فان منكم الا وكان على ربك حتما مقضيه ده الطريق الوحيد طب الكوبري فين الكوبري اهو ضغط مذله عامل زي حد السيف وسط الظلمات بتاع جهنم وتحتك ألسنة اللاب بتاع جهنم وعليه خطاطيف وعليه كلاليب وعليه حسك شوك بقى على قد أشواك المعصية مغرزة النكت السوداء بتاعتها في قلبك وعليه خطاطيف على قد ما الشبهات خطفتك خطفتك وعليه كلاليب على قد ما الشهوات تكلبت على قلبك وتكلبت على نفسيتك واتبعت هواك منظر رهيب دي لحظة الفزع ال 12 لحظة رؤية الصراط جاهز جاهز انك تعدي من على الصراط لو برج على ناحيه من النيل وبرج على الناحيه الثانيه من النيل ومديت حبل ما بين سطح ده وسطح ده وقلت لك عدي من عليه مستحيل اقع طب تخيل بقى ان الصراط ادق من هذا الحبل ومش تحتك نيل ولا تحتك اسفلت وعربيات بتعدي ده انت تحتك جهنم هتعدي ازاي الموضوع محتاج استعداد على قد شغلك في الصراط المستقيم في الدنيا واستقامتك وسرعتك على قد ادائك على الصراط يوم القيامه اللحظة ال13 لحظة رؤية أحوال الناس على الصراط ما يا جماعة الصراط ده مشهد إنما أحوال الناس على الصراط أنت جاي تدخل كده النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك إيه فناج مسلم ناجي واحد نجا بس شخص سليم ما اتلمس لا خطاطيف ولا كلاليب ولا حسك ولا شفير جهنم ولا اتلمس بلسان من ألسنة اللهب عدى شخص سليم ودول لوحدهم سرعات مختلفة كمان برق ولا ريح ولا وناجم مخدوش يعني ايه ناجم مخدوش يعني واحد نجا وعدى ولكن خد خد شايه من كلوب من الكلاليب او خطاف من الخطاطيف او حسكه من الحسك شوكه من الاشواك او لسان من السنه اللهب خد الخطاف فين لو هو من اهل الغيبه ممكن الخدشه تيجي في لسانه لو هو من اهل السماع للاغاني الحرام ممكن تيجي في ودانه لو هو من اهل النظر للحرام ممكن تيجي في عينيه لو هو من اهل تمني الحرام ممكن تيجي في قلبه لو هو من اهل اكل الحرام ممكن تيجي في بطنه لو هو من اهل المشي للحرام ممكن تيجي في رجليه لو هي من اهل التبرج والسفور ممكن تيجي في وشها في عينيها في شفايفها في شعرها في اي ملمح من ملامح التبرج في اي ملمح من ملامح جسمها اللي اللي فتنت به المسلمين الله اعلم بقى ناج مخدوش ومكدوس في نار جهنم يعني ايه مكدوس لما يحصل تكدس سكاني على الصراط تكدس شله المعصيه تتكدس مع بعض يقوموا كلهم واقعين بعض والعياذ بالله زي ما كانوا بيوقعوا بعض في المعصيه في الدنيا وقعوا بعض في جهنم الوقت حتى يمر اخرهم يجر جرا اخر واحد هيعدي من على الصراط ده ده قصه يا جماعه قصه اخر واحد هيعدي من على الصراط ده له قصه خطيره جدا وهو بيعدي من على الصراط بيقول كلمه اول ما بيعدي ده اخر واحد يعني في ناس هتدخل الجنه بعده بس هتقع في جهنم الاول ده اخر واحد نجا من جهنم وعدى من غير ما يقع بس عدى متقطع النبي عليه بيقول لك ومخردل مخردل يعني واحد اتفرم اتفرم اتفرم يعني الكلاليب قطعته مفيش عضو في جسمه ما عصاش بيه ربنا مفيش حته في جسمه مفيش ساعه من عمره ما عصاش بيها ربنا بيتفرم على الصراط لحد ما يعدي وربنا يخلقه خلق تاني بقى ويصنعه صناعه تانيه ده مخردل والعياذ بالله فاخر واحد بيعدي ده ده اتفرم على الصراط ده فالملائكه في الاخر بتجرجره عشان يعدي ده اخر واحد هيدخل الجنه من غير ما يترمى في جهنم بعد كده لسه في ناس هتخرج من النار بقى بعد كده انما ده اخر واحد هيدخل من غير ما يقع في جهنم فاول ما بيعدي من الصراط الكلمه اللي بيقولها رهيبه يقول يبص للنار كده ويقول تبارك الذي نجاني منك يا سلام يا رب انك نجيتني الحمد لله الذي اعطاني ما لم يعطي احدا من العالمين يا الهي هو متهيأله ان مفيش ولا واحد عدى غير الراجل ده متهيأله انه الوحيد اللي هيدخل الجنه في البشريه ليه لان كل اللي قدامه وكل اللي وراه وقعوا على على وقعوا في جهنم والعياذ بالله يعني معناها اللي بيقعوا كتير قوي فتخيل بقى انت داخل الصراط ولقيت المنظر ده هتعمل ايه بقى ايه اللي انت هتعمله 13 لحظه من لحظات الفزع اتكلمنا عنها لحد دلوقتي كل لحظه منها عايزه عمرك والله العظيم كل لحظه اصل انا بتكلم عنها في لحظه دلوقتي انا بتكلم على الموقف في دقيقه انما الموقف ده ممكن ياخد 1000 2000 سنه يوم القيامه الموضوع مش لعبه استيراد ده مش ماسوره ممدوده على المحيط الاطلنطي ما بين افريقيا وما بين امريكا يا جماعه الصراط ده ملايين الملايين من الهكتارات والاميال ده الصراط ده على شفير جهنم كلها انت متخيل يعني ايه ده ضرس الكافر في في جهنم قد جبل احد امال بقى ال الاسنان والضروس بتاعتها امال هو حجمه ايه امال جهنم دي حجمها ايه انت متخيل يعني ايه عبور من على الصراط دي اللحظه ال 13 اللحظه ال 14 من لحظات الفزع الفزع لحظه ضرب السور ما بين الناس اللي معاها نور العمل الصالح والناس اللي معاهاش نور العمل الصالح قبل الصراط قال الله فلا اقتحم العقبه بعض المفسرين قالوا العقبه دي مرحله قبل الصراط مرحله لازم تعديها فضرب بينهم بسور يوم القيامه الناس في ناس لسه مش فاهمه الناس بتلاقي في ناس منوره وداخله الصراط معاها كلوبات مهوله الصحيفه منوره وجوارحها منوره ما خلاص بقى العمل الصالح بيترجم في شكل نور بقى زي اضواء الليزر بتاعت افتتاحات المولات الكبرى كده ماشيين ضاربين ليزر في ظلمات ارض المحشر ففي ناس بتيالهم انه لو مش وراها هيستنير بنوره عشان كده بيقولوا لهم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا ارجعوا وراءكم ارجعوا الدنيا هو فاكر وراك يعني خطوتين مرشدين هو مش فاهم ان ارجعوا وراءكم يعني ارجع للدنيا تاني فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور ربنا سبحانه وتعالى مش هيخلي واحد عاصي ينتفع بنور واحد طائع يوم القيامه ال ال ال الطائع بياخد نوره ويعدي بيه طب التاني بيتضرب سور بينه وبين ده عشان يجي يدخل من على الصراط من غير النور بتاع الطائع لحظات مرهبه مرعبه اتكلمنا عن 14 لحظه فيهم في الوقفه الثالثه مع يوم الفزع الاكبر ان شاء الله الوقفه القادمه بكره باذن الله سبحانه وتعالى هنقف مع وقفتين كمان انا قلت لكم 15 لحظه لسه لنا لحظتين باذن الله سبحانه وتعالى يعني لسه لحظتين كمان هنقف معاهم باذن الله وبعد كده نتكلم يا جماعه عايزين نخطط لمستقبلنا شويه عايزين نفهم يا جماعه مستقبلنا فين عايزين نفهم مصلحتنا فين عايزين نفهم احنا نعمل ايه عايزين نعرف هدف سلسله علامات الساعه ونهايه العالم كلها ايه عايزين نعرف هو ربنا بي بيخلي الدجال يخرج وياجوج وماجوج يخرجوا والخسوف في المشرق والمغرب وجزيره العرب وال... والتغييرات المرعبه وعلامات الساعه المرعبه زي كورونا كده اللي لعبت العالم واذلت الدول الصناعيه الكبرى وعرفت الناس كلها من هو الله الكبير كل الكبار صغروا وركعوا واعلى الدول في العالم تقدم اقتصادي هي اكتر دول في العالم حصل فيها علامات وفيات فيش كبير فيش كبير الكل ركع وترى كل امه جاثيه يوم القيامه برضه كله هيركع كله هيركع قدام ربنا كله هيعرف حقيقته كله هيعرف قدره عايزين نفوق من قبل يوم القيامه مش عايزين نتصدم مش عايزين ولا لحظه من اللحظات دي تمثل صدمه نفسيه لينا ولا تمثل رعب بالنسبه لنا ولا تم ولا ترى ولا نبقى من الناس اللي تراهم سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد لحظات الفزع رهيبه هنعمل ايه هنفوق ولا لا اللهم انا نستغفرك من كل ذنب عصيناك به ونستغفرك من كل صلاة ضيعناها ونستغفرك من كل ذنب تبنا إليك منه ثم عدنا فيه ونستغفرك من كل خطوة إلى حرام مشيناها ومن كل كلمة حرام تكلمنا بها ونستغفرك من كل أمر فعلناه نظنه حلال وهو عندك حرام اللهم تب علينا اللهم اغفر لنا اللهم اعف عنا اللهم ارحمنا اللهم عاملنا برأفتك ولطفك اللهم أغثنا يا أرحم الراحمين يا خير الراحمين اللهم اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم نجنا من أهوال يوم القيامة اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك جزاكم الله خير إن الملاحم والفتن قد أوشكت حان الزمان ظهرت ومنها ما بطن يا رب فارحمنا عيدا ولسوف تأتي البشريات قبل النهاية والممات نصر لدين الله آت فلتسألوا الله الثبات فلتسألوا الله